يا شيخ أنا عندي سؤال سمعت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء وأنا بصراحة في حاجة نفسي فيها من زمان وعمال أدعي بيها ومن سنين لسه ما اتحققتش هو أنا فاهم الحديث غلط ولا ربنا مش بيستجيب ليا
لا لا لا لا انت فاهم الحديث صح ولكن انت فاهم الموضوع غلط يعني لازم يكون في فهم اكبر من كده شوية فعلا لا يرد القدر الا الدعاء وممكن يكون مقدر لك شيء معين وانت تدعي ربنا سبحانه وتعالى فيقدر لك شيء تاني ولكن لازم تفهم موضوع الدعاء اكتر من كده اولا لازم نبقى عارفين ان الله جل في علاه ممكن واحد يدعيه فيستجيب ليه ايوه بس مش شرط يعني ممكن واحد يدعي ربنا سبحانه وتعالى ولا يستجيب ايوه ممكن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعوه ممكن لا يستجيب لدعوه ده بيحصل وده بيحصل ولكن لما ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعاء انسان مش شرط ان الحاجه اللي هو طلبها تحصل هنا بقى لازم تفهم لازم تبقى عارف ان الحاجة اللي انت بتطلبها من ربنا سبحانه وتعالى ممكن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب ليك بس بطرق تانية عندنا كام طريقة ثلاث طرق النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم أول حاجة إن أنت تدعي فتحصل لك في الدنيا تاني حاجة إن أنت تدعي فتدخر في الآخرة تالت حاجة إن أنت تدعي فيرد عنك قضاء أو بلاء قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى الثلاث يعني إيه اسم؟ يعني واحد مثلا بيدعي ربنا إن هو يوفق في علاقة محرمة ده دعوة أصلا مش موجودة يعني دي دي حاجة بايظة خالص لا تستجاب وحاجة ما تتطلبش من ربنا سبحانه وتعالى أصلا فما ينفعش حاجة تعمل تبقى مثلا واحد يقول يا رب يا رب مثلا أشرب ما أعرفش إيه النهاردة حاجة حرام ما فيش حاجة اسمها كده تمام فإحنا مش بنتكلم عن الحاجات دي بنتكلم عن إيه؟ عن الدعوات الصالحة ما من مسلم يدعو دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث ده إمتى؟ لما تستجاب إنما ممكن لا تستجاب إحنا بنتكلم دلوقتي عن اللي بيستجاب طيب إيه واحدة من الثلاثة هياخدهم كلهم؟ لا هياخد يا دي يا دي يا دي طيب هم إيه؟ قال إما أن تعجل له دعوته إما أن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب ليه وتعجل له بمعنى إن هو مثلا نفسه يشتغل في المكان الفلاني فيا رب اشتغل في المكان الفلاني الله عز وجل استجاب والموضوع خلص كلموه في التليفون الو انت اتقبلت ان هو كان عنده مرض معين وبيعمال ياخد العلاج ده والعلاج ده والعلاج ده ومفيش فايده خالص والناس مش عارفه فيه ففضل ان هو يدعي ربنا سبحانه وتعالى يدعي ويدعي ويدعي يوم كده بيحلل قال لك لا انت بقيت تمام وكويس ايه الحكايه سبحان الله الله عز وجل امر خلاص استجاب والموضوع انتهى فدي الطريقة الأولى أو ده طريقة الاستجابة الأولى طيب إيه كمان قال وإما أن يدخرها له في الآخرة يعني إيه؟ يعني هو طلب من ربنا سبحانه وتعالى حاجة معينة ولكن الله جل في علاه رغم أن هو استجاب الدعوة بس ما ادالوش الحاجة دي في الدنيا ادخرها ليه في الآخرة يعني الشخص ده هيروح يوم القيامة يلاقي حاجة مش بتاعته دي مش بتاعتي دي مش عندي انا ما تصدقتش بيها انا ما عملتش بيها حاجة دي مش بتاعتي هي ليه موجودة هنا في ميزان حسناتي ليه ليه متقلة الميزان لا ما دي كانت حاجة المفترض ان انت كنت تاخدها في الدنيا بس الله جل في علاه ادها لك في الاخره ادخرها ليك في الاخره عشان تعلي درجتك اكتر ياه ده ممكن اه ده بيحصل ده بيحصل طيب ده رقم اتنين ايه رقم ثلاثة قال واما ان يصرف عنه من السوء مثلها ان يكون نازل عليه بلاء معين هيمرض مرض معين او ابنه مثلا هيتعب تعب معين او هيخسر فلوس معينه وهو كثير الدعاء كثير الدعاء كثير الدعاء يا رب يا رب يا رب عايز عايز كذا ويجي مثلا في اوقات الاجابه بين مثلا الاذان والاقامه في كل الصلوات اخر ساعه في يوم الجمعة قبل المغرب يقعد يدعي كتير جدا يقعد يدعي في أوقات الإجابة ودايما مدد إيديه لله عز وجل وأوقات السحر يطلب يطلب يطلب يا رب اهديني وتوب عليا واكرمني يا رب ارزقني علم نافع يا رب يا رب اغفر لوالدي يا رب يا رب ولادي يا رب عمال يدعي يدعي يدعي والله عز وجل استجاب لدعواته دي وكان منها دعوات الطريقه اللي ربنا سبحانه وتعالى استجاب للدعوه دي ان هو يصرف عنه بلاء معين كان بقى في بلاء نازل عليه قامت الدعوه دي ردت عملت كده صراع مع هذا البلاء وفي الاخر ايه اللي حصل كانت الدعوة قوية وطالعة من قلب صادق فربنا سبحانه وتعالى قدر ان الدعوة دي ترد هذا البلاء فانت ادعي ادعي ادعي ادعي وانت اللي مستفيد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة هذا الكلام قالوا يا رسول الله اذا نستكثر نقول بقى دعاء كتير قال الله اكثر ادعوا زي ما انتوا عايزين الله عز وجل لو استجاب يا هيحصل لك كده لان انت تاخد هذا الامر في هذه الدنيا وتنعم باستجابة الله عز وجل لك يا إما يستجيب إن هو يدخرها ليك في الآخرة يا إما يستجيب إن هو يصرف عنك شيء من البلاء وساعتها هيرد القدر الدعاء وهنا يطلع لك بقى اتنين كل واحد بسؤال أنا عايز أقول ممكن يكون السؤال يعني مش أحسن حاجة بس هو بيتسأل واحد يقوم طالع كده من هنا يقول لك انا عندي سؤال مهم جدا عشان بس نفسي كده تبقى يعني طيبه ايه يا عم الحكايه اقول في ايه يقول لك طب انا دلوقتي يعني بدعي دعوه وعايزها يعني انا بقى افهم منين ربنا سبحانه وتعالى هيديني مثلا الدعوه في الدنيا ولا حي الحاجه اللي انا مثلا عايزها دي هتبقى في الاخره ولا هترد عن وكمان عايزها يعني طب يعني ايه اللي بيخلينا يعني نقول هي هنا ولا هنا ولا هنا يعني بصراحة بصراحة بصراحة هو ربنا بيعمل كده أو كده أو كده على أساس إيه؟ ده سؤال. في سؤال تاني بقى يجي يقول لك أنت كنت بتقول لنا إن ربنا سبحانه وتعالى مش بيستجيب؟ الله ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الله أهو الله عز وجل بيستجيب، أيوه ما أنا بقول لك ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب بس ممكن ما يستجيبش. ف طب ما يعني ما هو ربنا يعني ما يستجيبش طب وليه ما ي... ليه ليه يعني ما يستجيبش يعني ليه يعني ما يستجيب طبعا السؤالين دول موجودين بصراحه اللي هو هو ربنا سبحانه وتعالى هيحطها في انه حاجه وليه ربنا ما يستجيبش بس مبدئيا مبدئيا يعني السؤالين غلط غلط غلط شديد ليه اولا الله جل في علا يقول لا يسال عما يفعل وهم يسألون هنا نقطة مهمة جدا يا جماعة جدا جدا في حاجة اسمها الأدب الأدب لازم أبقى فاهم إن أنا عبد أنا عبد أنتوا فاهمين ده يا جماعة بجد أتكلم جد والله أنا لازم أفهم إن أنا عبد وإن هو ملك وهو ملكني وبالمناسبة أنا بني آدم أنا إنسان هو إله أنا عارف إن اللي أنا بقوله ده يعني فوق طاقتنا إحنا كبشر إن إحنا نستوعبه يعني لأن إحنا لا نحيط بالله عز وجل علما ولكن هو إله الله جل في علاه إله إله لا إله إلا الله كمان يعني حتى مش إله مثلا وفي آلهة فإحنا بنقيس ونقول مثلا مين أكبر ده أصلا لا إله إلا الله وهو إله فإزاي عبد فقير ضعيف محتاج لا يملك لنفسه شيء إطلاقا يقف أمام الإله الملك الواحد الأحد ذو الجلال والإكرام وأقول هو هيختار على إيه ده إيه ده؟ ينفعش ما ينفع هو ليه ما است بس ينفعش عيب عيب بجد لازم نبقى عندنا لساننا ميزان في حاجات ما ينفعش اقولها قدام والدي في حاجات ما ينفعش اقولها لوالدي في حاجات ما ينفعش اقولها لواحد عنده منصب في واحد ما ينفعش اقولها لراجل كبير طيب لما اجي اتكلم عن الاله ايه اللي ينفع يتقال وايه اللي ما ينفعش دي لازم تبقى مزروعة في قلوبنا الأدب بس أنا هقول لك حاجة برضو للي جه في دماغه السؤال ده عشان أريحه الله جل في علاه إحنا مؤمنين أنه الحكيم حكيم ومؤمنين أنه الغني ومؤمنين أنه الكريم ومؤمنين أن الله جل في علاه عنده خزائن كل شيء مؤمنين بده فربنا سبحانه وتعالى كريم اه وغني اه وحكيم ايوه ده معناه ان ربنا سبحانه وتعالى مستحيل يبخل عليك بحاجه فما تقلقش عمره ما يبخل عليك لانه كريم وربنا سبحانه وتعالى غني فما تقلقش اي حاجه انت عايزها هي عنده فطلباتك مش هتكون يعني over budget يعني زي ما بيقول لا انت اي حاجه هتطلبها هي كده كده موجوده تمام طيب بس في حاجه مهمه هو حكيم يعني ايه يعني يضع الشيء في موضعه فالله جل في علاه لو انت طلبت طلب فعجلهولك فلازم تبقى فاهم ان هو عجلهولك بحكمته ان الله جل في علاه يعلم ان المصلحه ان هو يعجل لك فادهولك دي المصلحه لانه مدبر لانه كريم لانه رحيم بيقدر برحمته رحيم بينا فمش هيديك حاجه عشان آآ آآ مثلا آآ الموضوع جه بسرعه كده وما اتحسبش مفيش حاجه اسمها كده اللي انا بقوله ده كلام مفيش حاجه اسمها كده مفيش انما هو رحيم بيك ممكن الحاجه دي تكون لو موجوده عندك تفسد الحياه تماما عشان خاطر كده ممكن تؤجل ممكن تؤجل طيب وممكن يكون في بلاء نازل في نفس الوقت فالحاجه اللي انت طالبها دي ترد مثلا الدعوه ترد القدر بالطريقه الفلانيه الفلانيه او البلاء الفلاني اللي كان نازل عليك انت ما تعرفش اصلا فلو البلاء ده يعني ما نزلش فانت مش هتعرف ان كان في بلاء وراح فهو جل في علاه سترها معاك كده تمام سترها معاك وانت ما تعرفش فانت اللي يخليك تسال ده ده معناه ان انا مش عارف مين ربنا مش عارف فانا ممكن اكون مش مؤدب مع ربنا سبحانه وتعالى عشان كده سالت السؤال ده وما اعرفوش عشان كده سالت السؤال ده انما لو انا مؤدب مش هسال السؤال ده ولو انا اعلم من هو الله جل في علاه عمري ما هسال السؤال ده هبقى واثق في اي شيء واثق ان رزقي هيوصل لي وان رزقي مكتوب مش هيزيد اوعى تكون فاكر ان رزقك ممكن يزيد فيه جنيه جنيه مش هيزيد فيه ولا هينقص منه جنيه مفيش يعني لو أنكم كما, كما قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تفرون من الرزق كما تفرون من الموت لأدرككم الرزق كما يدرككم الموت انسى هيوصل لك نصيبك في الدنيا دي مهما حصل هيوصل لك لو كنت فين هيوصل لك مستحيل ان انت حاجة تضيع عليك عشان خاطر كده لازم تفهم ان الله جل في علاه إله وهذا الإله حكيم فقدر سبحانه وتعالى أن يعطيك حاجات معينة وانت كعبد لازم ان انت ترضى بهذه القسمة ولو طلبت فاستجاب فاللهم لك الحمد لو استجاب بطريقة تانية فأنا أعلم أن الله عز وجل حكيم كريم غني فراضي حتى لو معرفش إيه اللي حصل بالظبط ويطلع دلوقتي حد يقول لك برضو أنا مش قادر أفهم أصل أغلب خطب الجمعة والدروس اللي في المساجد والدروس اللي على القنوات والإنترنت كانوا بيقولوا لنا إن ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب بيستجيب بيستجيب بيستجيب فهو أكيد ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب أنا مصدوم إن أنت وأنت بتتكلم بتقول لي إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن لا يستجيب أقول لك بس ده واقع ده واقع تعالى اقول لك كلام لابن الجوزي غايه في القوه يفهمك وعلى فكره ان انت تفهم ان الله جل في علاه ممكن يستجيب وممكن لا وتفهم هو الله جل في علاه مش بيستجيب ليه ده امان ليك عشان تبتدي تاخد بالاسباب اللي تخلي الدعاء بتاعك مستجاب ولا انت عايز تفضل حد يفضل يطبطب عليك يطبطب عليك لغايه ما تلاقي نفسك طلعت بره خالص يا جماعه احنا عايزين نتعلم دين عشان نشوف مش عايزين نسمع اللي بيغمينا لازم تفهم اسمع كلام ابن الجوزي يقول الامام ابن الجوزي رحمه الله من العجب بص الكلام بقى من العجب الحاحك في طلب اغراضك الانسان لما يكون عنده طلب عايز يطلبه من ربنا سبحانه وتعالى يا رب انا عايز كذا يا رب يا رب يا رب يا رب ويفضل يدعي يدعي يدعي يدعي بقوه شديده جدا هو حابب ده عايز ده نفسه ان هو ينال هذا الامر فيقول من العجب الحاحك في طلب اغراضك وكلما زاد تعويقها زاد الحاحك كل ما انت بتدعي اكتر ربنا سبحانه وتعالى ممكن يقدر ان لا مش هيحصل مش هيحصل مش هيحصل مش هيحصل خلاص مش هيحصل وكل ما المعوقات تظهر كل ما الشخص يزداد تعلق لا انا عايز لا انا عايز لا انا نفسي لا انا هدعي يقول ايه وتنسى شوف الغفله بقى والنسيان وتنسى انها قد تمتنع لاحد امرين ممكن اصلا يكون الموضوع ده ممتنع خلاص بس خليك عارف الموضوع ممكن يبقى ممتنع لسببين قال إما لمصلحتك فربما طلبت معجل أذى إما إن أنت تكون بتطلب أصلا حاجة مؤذية بالنسبة لك بس أنت ما تعرفش زي تلاقي الطفل الصغير الطفل الصغير تلاقي باباه مثلا عايز يديله الدواء وهو بيرفص وبيكسر وبيعمل وانتوا ما بتحبونيش ويخبط و... مش عايز الدواء رغم ان الدواء ده في مصلحته بس هو عشان خاطر لسه صغير فمش مدرك ده فانت ممكن تبقى عايز حاجه معينه عايز شغلانه معينه سفريه معينه عايز تتجوز حد معين عايزه تتجوزي حد معين عايز ان انت تروح مكان معين عايز اي حاجه اي حاجه كليه معينه ايا كان وانت شايف على قد شوفك يعني والعتب عن النظر ان هو ده السعاده وده الراحه وده الانبساط وده الجمال وده و... ده احسن حاجه احسن حاجه في الدنيا بس الله جل في علاه بعلمه الازلي يعلم انك لو نلت الموضوع ده تضيع فاختار الله جل في علاه برحمته انه ما يحصلكش اختار كده جل في علاه فانت تبقى متضايق وزعلان ومخنوق ومش طايق ومش فاهم وبتعافر ومش راضي رغم ان الله جل في علاه اختار لك ما يصلح حياتك في الدنيا ويمكن كمان في الاخره والله يعني من اعجب الحاجات ان الله جل في علاه يختار لك اللي يصلح دينك ويصلح اخرتك تمام وانت زعلان طب ليه زعلان عشان مش عارف انت مش عارف ف ف متضايق انما اللي يعلم من هو الله يرضى ويسكن يختار اللي ربنا اختاره له احب الامور له احب الامور له احب الامور للعبد الصادق أحب الأمور لله فلما ربنا اختار له حاجة حتى لما كانت مش مراده رضي بيها ليه؟ هو يعلم أن الله عز وجل اختار له المصلحة وإن لم يعلم المصلحة الناس عارفة ربنا وعارفة إنه رحيم وده بالنسبة له مش كلام ده يقين يقول إيه؟ فده الأمر الأول إن الله جل في علاه ما عجلوش الدعوه ما استجابش ان هو يديله الحاجه دي في الدنيا للمصلحه بتاعته ده رقم واحد الحاجه التانية بقى بيقول لك ايه قال واما لذنوبك اما ان انت ما حصلكش الموضوع ده للذنوب بتاعتك لذنوبك فان صاحب الذنوب بعيد عن الاجابه كلام كلام تفكر فيه صاحب الذنوب بعيد عن الاجابه يقول فنظف طريق الإجابة نظف نظف نظف طريق الإجابة نفسك عايز تطلب منه ويديك طب ما تنظف قال فنظف طريق الإجابة من أوساخ المعاصي وانظر فيما تطلبه هل هو لإصلاح دينك أو لمجرد هواك آه آه رحمك الله يا ابن الجوزي إنك تمد إيديك يا رب أنا نفسي يا رب أنا نفسي يا رب أنا نفسي والإيد اللي أنت مددها دي كنت لسه مولع بيها من ساعة زمن سيجارة لسه ريحتها سجاير لسه ريحتها سجاير وعمال يا رب اديني ويمكن بقى ويا رب اغفر لي ويا رب ارزقني ويا رب ابني ويا رب شغلي ويا, ويا رب انك رافعه ايدك ولسه انت اصلا كنت بتصافحي اجانب انك بتطلب منه حاجات ولسه من شويه حضرتك وحضرتك مطلعين له اقوال وافعال لا ترضيه يعني الله جل في علاه امرني بحاجات معينه فطلعت له عكسها وبعد كده قمت مادد ايدي طلبت منه حاجات وزعلان انه ما نزلهاليش طب ما انا ما طلعتش الحاجات اللي هو امر بيها رغم ان انا عبد وهو رب يعني المفترض ان لو في حد هيتسأل ويلام انا مش الله والعكس اللي بيحصل عشان كده بنتكلم عن الادب الادب تأدبوا مع الله جل في علاه امرك بحاجه لازم تعملها نظف الطريق عشان الدعوه تطلع نظف الطريق الدعوه وهي طالعه طالعه مع حاجات وحشه كتير اغتبت فلان اتكلمت على فلان نميت خدت مال مش من حقك عملت حاجات غلط وبعد كده بعد ما طلعت كل الحاجات دي لسه بتسأل على الحاجات اللي انت طلبتها ما بتحصلش ليه ما بتحصلش من عمايلنا فلو عايز بجد ان انت تطلب منه وجل في علاه يحقق لك طلباتك ويستجيب لدعائك على الأقل لازم ان انت تنظف الطريق وكمان انظر اللي انت بتطلبه ده في مصلحة ولا انت بتطلب لمجرد الهوى وفي النهاية انت طائع انت عاصي انت على الطريق انت بتتكعبل كلنا فقراء وملناش الا ربنا سبحانه وتعالى كلنا في الاخر هنمد ايدينا لله ونطلب منه يا رب يا رب هنطلب منه كل حاجه حتى لو في الاخر هتطلب منه ان هو يتوب عليك ويهديك ويخليك على الصراط المستقيم انا عارف ان احنا في الاخر فقراء لله عمرنا ما هنقدر نستغنى عنه يعني مهما كانت حالتك الايمانيه فوق ولا تحت انت مضطر ان انت تطلب من ربنا سبحانه وتعالى وبناء عليه طالما انت كده كده هتطلب اطلب ولكن اطلب بأدب اطلب وانت منظف الطريق اطلب وانت حسن الظن اطلب وانت مستبشر ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك اطلب وانت مش غافل عن الدعاء تبقى بتدعي وانت مركز انت بتقول ايه اطلب اطلب وربنا سبحانه وتعالى عنده خزائن كل شيء قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه اسمع الآية كل شيء وإن من شيء كل شيء إلا عندنا خزائنه يا كل شيء له خزائن آه خزائن انتوا متخيلين نفسك في إيه فلوس خزائن الأموال كلها عند ربنا نفسك في إيه راحة بال خزائن راحة البال عند ربنا نفسك في إيه قلب فرحان القلوب الفرحانة كلها خزائنها عند ربنا نفسك في ايه صحة نفسك في ايه هداية اولاد نفسك في ايه هدايتك انت نفسك في ايه كل اللي انت نفسك فيه خزائنه عند ربنا سبحانه وتعالى فارفع ايديك واطلب منه ونظف الطريق واحسن الظن ربنا كريم كريم شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه ان الله حيي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرا ليس فيهما شيء ربك حيي كريم حيي يستحي ان انت تقوم رافع ايديك كده وتقول له يا رب انا عايز فتنزل ايديك من غير ما تاخد حاجه يا والله العظيم ربك ده جميل قوي قوي بس احنا نعرفه احنا نعرفه ونقبل عليه فما تقلقش ادعي وادعي وادعي وادعي ونظف الطريق وتوب وملناش الا ربنا سبحانه وتعالى وفعلا لا يرد القدر الا الدعاء والدعاء هو العباده ومن اجمل العبادات وطول ما انت ايديك مرفوعه لربنا طول ما انت في هذه الدنيا عزيز ربنا رب يهدينا ويتوب علينا ويا رب يرزقنا الدعاء المستجاب ويجمعنا جميعا في الجنة جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله